انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
هو انت ممكن تتكلم مع حد ما تعرفوش بمجرد ان انت ارتحت له تعترف وتحكي له عن نفسك من غير ما تخاف تعالوا نتفق ونختلف ونضحك ونحكي ونعترف معايا انا اسماء ريحان وبرنامج اعترافات صباحيه على راديو تسعينات FM
اعترافات صباحية مع أسماء ريحان كل يوم أربع الساعة عشرة وربع الصبح على تسعينات اف ام
يا صباح الجمال والكريستال على مستمعينا ومستمعين تسعينات FM مين فينا ما بيحلمش من هو صغير جدا كلنا كنا بنحلم مش احلام النوم بس كل واحد فينا بيحلم وهو صاحي بيحلم ان هو يكون حد مشهور حد غني يحلم يكون دكتور وهو صغير او مهندس دي الاحلام الطبيعيه بتاعتنا غير الاحلام اللي احنا بنحلمها واحنا نايمين الأحلام اللي احنا بنحلمها واحنا نايمين ممكن يكون نتيجة حادث أو أحداث معينة بتحصل في حياتنا فبنفكر فيها كتير جدا فممكن تجينا على شكل حلم ده غير الرؤى والحاجات اللي بتبقى من عند الله سبحانه وتعالى بس طول الوقت احنا بنحلم حتى لو وصلنا اللي احنا عايزينه هتلاقينا بنحلم أكتر من الحاجات اللي احنا موجودين فيها دلوقتي كل واحد بيحلم ان هو يكون احسن يتطلع ان هو يكون احسن في حاجة ما بيكونش عملها في حياته نفسه يعملها طول الوقت بيحلم بيها لحد ما يموت الحياة دايما صعبة ومرهقة في حاجات كتير قوي تقدر تنسينا سخافة الحياة وصعوبتها ومرارتها بنلاقي نفسنا بنهرب لحتة كده بنقعد نحلم لوحدنا واحنا صاحيين الأحلام دي اسمها أحلام اليقظة أحلام اليقظة دي ناس ومفسرين كتير قالوا عليها ان احنا بنروح لاحلام اليقظه دي متعمدين مش غصب عننا ان انت عايش واقع انت مش راضي بيه او مش حابه فبتحاول تعيش حلم اليقظه ده وتحس ان انت راضي وسعيد جدا في الحلم ده احلام اليقظه عند كتير مننا ممكن تلاقي نفسك قاعد فجأة تخيلت ان انت بقيت حد مشهور بقيت حد غني تخيلت ان انت اتجوزت الانسان اللي انت بتحبه فبتهرب من حياتك الواقعية اللي انت مش راضي عنها لحياة انت نفسك او بتتمنى اه تكون فيها لان الاحلام عموما هي حالة من التمني لوضع احنا ممكن نكون اكثر سعادة فيه واكثر رضا لان الحلم ده لو اتحقق احنا هنعيش زي ما بنحلم في احلام اليقظة قلنا زي ما نكون ممكن حد مشهور او حد غني او حد ناجح في مجال معين او حد اتجوزت انت حد بتحبه طول حياتك وما حصلش ده فبتشوفه في أحلام اليقظة أحلام اليقظة دي بتاخدنا من الواقع بس برضو في ناس علماء النفس قالوا إن إحنا بنروح لأحلام اليقظة دي متعمدين حتى أحلام اليقظة دي لو أنت قاعد بتشتغل شغل معين أو حاجة صعبة هتلاقي نفسك مش قادر تركز في أحلام اليقظة دي ولكن أنت لو بتعمل حاجة بسيطة ممكن تلاقيك رحت مع أحلام اليقظة دي بكل سهولة وبساطة لكن لو ركزت أكتر في الشغل هتلاقي نفسك سبت أحلام اليقظة دي خالص وبقيت تعمل المهمة الصعبة اللي مطلوبة منك معنى كده إن إحنا بنروح لأحلام اليقظة متعمدين للخروج من الواقع اللي إحنا فيه أحلام اليقظة في ناس بتسيطر عليها جامد جدا لدرجة إن هي ممكن تبقى هلاوس في حياتها تعيش تحت أحلام اليقظة دي طول كل يوم بتدخل متعمدة والناس دي غالبا ما بتكونش لا مبسوطة في حياتها العملية حياتها العاطفية حياتها الاجتماعية أحلام اليقظة بتبدأ من الدماغ بيقول إن العلماء أو الباحثون في موضوع أحلام اليقظة قالوا إن هي بتكون حاجات نشطة في مهام إدراكية في الدماغ بتنشط في الوقت اللي بنفكر فيه في حدث معين أو في حاجة نفسنا فيها قالوا كمان إن, إن إحنا بننغمس في أحلام اليقظة دي متعمدين جدا مش زي ما الناس بتقول ان انت بتحلم احلام اليقظه عن غير قصد آه، بيعتقدوا ان احنا ذهننا بيروح لاحلام اليقظه دي واحنا مش واخدين بالنا ولكن دي مش الحقيقه خالص احنا بنهرب من الواقع ومن ظروفنا لحلم احنا يتمنى ان احنا نحققه في يوم من الايام احلام اليقظه ممكن تاثر على ناس كتير مننا جدا زي ما في ناس ممكن تحلم حلم وحش جدا بالليل فتقوم الصبح موتها مش احسن حاجه احلام اليقظه كمان بتاثر على المود جدا آم، احلام اليقظه ممكن ناخد عليها مثال بسيط جدا آه، زي احلام الحياه الزوجيه آه، كل واحد فينا ممكن يختار شريك حياته او شريكه حياته آه، بناء على حاجات كتير قويه او على رؤيه شخصيه محدوده آه، ممكن ما يكونش عندنا اكسبيرينس بالحياه آه، ممكن نرتبط في سن صغير جدا ما عندناش خبرات آه، مكتسبينها كل واحد كان عنده مرحله آه، عمريه فيها حلم معين فمعطيات الحلم اللي قدامه ده هي اللي خليته ياخد الشخص او يشارك الشخص ده حياته مع ان ممكن يكون الشخص ده مش افضل حاجه آه، احلام اليقظه بالنسبه للحياه الزوجيه مستمره لان اغلب الناس مش راضيين عن حياتهم الزوجيه فبيحلم ان هو يحققها في احلام اليقظه وبندخل في حته ان احنا نرتبط باللي مختلف عننا ولا نرتبط باللي شبهنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل عن أحلام اليقظة والتشابه والاختلاف في العلاقات العاطفية أو الزوجية نطلع فاصل ونرجع تاني
ما بزعلش اما بفتكرك بلاقي كل ما تأمل ماضينا ما كانش في حاجة تقول ان احنا هنكمل ما بزعلش اما بفتكرك بلاقي كل ما تأمل ماضينا ما كانش في حاجة تقول ان احنا هنكمل كنا دايما عكس بعض كل من انت اتفقنا ده احنا لو نشبه لبعض فالشبه يمكن فراقنا كنا دايما عكس بعض كل من امتى اتفقنا ده احنا لو نشبه لبعض فالشبه يمكن فراقنا بعدنا اكتر ما قربنا وسيبنا الحب وهو سابنا ولما بنحكي حكايتنا يا بنزود يا بنكمل رسمت لي صورة للجنة في أول مرة نتلاقى مشيت وياك بطيب خاطر لقيتني في حيرة ومكان عرفت في قربك الوحدة في حضنك كنت متغرب وصرت الحب لو تيجي بقيت منها بخاف وأهرب كنا دايما عكس بعض كل من انت اتفقنا ده احنا لو نشبه لبعض فالشبه يمكن فراقنا كنا دايما عكس بعض كل من امتى اتفقنا ده احنا لو نشبه لبعض فالشبه يمكن فراقنا بعدنا اكتر ما قربنا وسيبنا الحب ووسعنا ولما بنحكي حكايتنا يا بنزود يا بنكمل ولما بنحكي حكايتنا يا بنزود يا بنكمل كنا دايما عكس بعض قول لي من امتى اتفقنا ده احنا لو نشبه لبعض فالشبه
ورجعنا لكم تاني وتخيل انت عايش مع حد طول الوقت انت عكسه ما بتتفقوش ابدا مع ان انت كنت شايف ان الحياه هتبقى ورديه جدا وان الحياه دي هتبقى الجنه بس بتكتشف لما بتعيشوا في بيت واحد ان مفيش تفاهم دايما عكس بعض ودايما بنكابر ودايما بنعذر ودايما بتبقى الحاجه واضحه قدامنا بس احنا اللي بنبقى عمي كتير جدا آه، كل واحد فينا قلنا بيختار شريك حياته آه، بناء على افكار ورؤيه شخصيه في سن معين بيتصدم بيها لما بيدخل الحياه دي الو معانا اتصال الو الو أستاذة أسماء صباح الخير صباح النور مين معانا هشام
صباح الخير يا هشام ازيك إيه الأخبار كله كويس الحمد لله ازيك الحمد لله آه season ناجح جدا آه شكرا topic ات هايلة شكرا بصراحة شكرا أحييكي متشكره جدا وعندك حضور غير طبيعي ما أعتقدش إن حضرتك بتقري من ورق متهيألي حضرتك آه، حضور ذهني كده وأفكارك مترتبة اه ما بقراش من ورق فعلا أكيد باين عليكي وعشان ما أطولش أنا هتكلم في نقطتين بسرعة مش هتكلم على ال topic بتاع النهاردة هتكلم على ال topic بتاع الأسبوع اللي فات بتاع قصة الحياة ما بتحبناش اتفضل
الموضوع ده صح جدا جدا جدا جدا انا واحد من الناس المؤيدين جدا للنظريه مم.
وشايف ان هي بتطبق معايا بشكل عملي جدا وفعال للغايه مهم.
واحنا مش متشائمين يعني عشان اوضح الصوره اكتر احنا مش متشائمين احنا حساسين زياده التفاصيل أوكي.
الصغيره بتزعجنا اكتر من التفاصيل الكبيره مم.
ممكن اكون واخد عربيتي طالع من القاهره رايح مرسى مطروح مشوار طويل وبنزين وسواقه وارهاق كل ده مش فارق معايا على قد مثلا ما ان انا اجي اخش بنزين الاقي البنزينه زحمه مهم.
آه، اجي اعمل حسابي على مكان هقف اخد فيه break الاقيه مش شغال مم.
قافل التفاصيل الصغيره دي بقى بتضايقنا جدا جدا جدا احنا حساسين زياده مش متشائمين اوكي اوكي مم.
آه، دي نقطه حبيت اوضحها جدا ان احنا مش متشائمين آه، كان في مداخله للحلقه اللي فاتت مم.
آه، استاذ اسامه كان بيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال تفاءلوا بالخير تجدوه مهم.
معلومة مش صحيحة قوي لا يصح نسبة هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام مش حديث مم.
إنما هو من التراث الإسلامي المشهور في مهذب الكلام مهم.
الكلام المهذب الجميل كان بيقولوا الكلام ده لكن هو مش حديث مم.
و topic النهاردة تحفة هايل شددني جدا جدا جدا واي كانت ويت ان انا اسمع بقيه الكلام طيب ما وبس تقول لنا كده.
رايك بقى يا استاذ هشام في طبق الحلقه الجايه بس الحلقه بقى كنت سمعت ال topic كله سمعت الحلقه كلها واقول لك رايي الحلقه الجايه ان شاء الله خلاص okay ان شاء الله ممكن طلب صغنن اه اتفضل طبعا ممكن آه، اهداء اغنيه اهداء كده لفوفي ولوفي وسومي اوكي حمائي بحبك كل يوم اكتر حاضر okay حاضر ميرسي تمام.
جدا الله.
ميرسي سعيد اني سمعت صوتك سعيد اني كلمتك جدا شكرا صباح الخير ميرسي.
يومك يومك حلو جميل.
وانت bye bye.
كمان bye bye ولسه بنتكلم عن احلام اليقظه وبنقول قد ايه ان احنا بندخل في تجارب او حياه زوجيه تحديدا بنتكلم عن احلام اليقظه في الحياه الزوجيه وقد ايه ان احنا لما بندخل مع شريك حياه كنا فاكرينه الجنه وان الدنيا هتبقى جميله جدا معاه واول ما بنعيش معاه في بيت واحد بيجيلنا كم من الاحباط والصدمه لما بتكتشف ان في حاجات كتيره قوي مختلفة عنك آه، طريقة حياته طريقة أكله طريقة تنظيمه في البيت آه، طريقة العيشة نفسها في ديتيلز صغيرة ممكن ما تكونش باينة للناس ولكن هي بتبدأ آم، تخلي فيه اختلافات آه، زي حد مثلا هو طول الوقت آه، ما بيحبش السهر فهو جوزه بيحب السهر آه، حد متدين وحد وطرف تاني مش متدين الحاجات دي المفروض انها تكون باينه بس بتبان اكتر لما الاتنين يعيشوا مع بعض حد عصبي جدا واللي قدامه عصبي جدا حد مش قادر يتناقش واللي قدامه برضه مش قادر يتناقش الحاجات دي لما بنعيش في بيت واحد مع بعض الصورة بتقرب أكتر آه بتحس إن الرؤية بتوضح أكتر آم، ممكن تحس إن في مستوى اجتماعي تقارب في المستوى الاجتماعي والتعليمي والثقافي ولكن هم مش عارفين يعيشوا مع بعض مش قادرين يوصلوا لنفس التفكير مش قادرين يوصلوا لان هم بيتناقشوا في حته معينه ده مش عايز يسمع ده والتانية مش عايزة تسمع جوزها ممكن يكون آه، جوزها عنده اهتمامات تانية حد مثقف جدا بيقرأ طموح بيذاكر آه، بيحب السفر بيتفسح على عكس الطرف التاني من من العلاقة أو من الحياة الزوجية الزوجة بتكون آم، آه، شغل البيت آه، الولاد مش طموحة آه، مش مثقفة آم، ست يعني ست بيت مصرية حتى لو بتشتغل بس ست بيت تقليدية الحاجات دي كلها بتعمل خلافات آم، في ستات كتير قوي هم عايزين يعيشوا بالطريقة التقليدية على عكس الراجل والعكس كمان بيحصل ممكن ست تكون كده والراجل على عكسها تماما آه، في ناس كتير قوي عايزين يعيشوا الحياة الروتينية استقرار آه، هدوء آه، مش شرط يكون الهدوء ده نابع عن حاجة عن اقتناع ان هما الاتنين مبسوطين ولكن يعيشوا في حياة روتينية هادية من غير أي مشاكل آه، من غير أي حاجة تنغص عليهم حياتهم زي ما بيقولوا وحاسين ان الدنيا كده هادية مع ان ممكن يكون طرف مش راضي عن الحياة تماما آه، ولكن بيعيش حياته اللي يتمناها في أحلام اليقظة آه، بيبدأ يتصدم واحدة واحدة أو يجيله كمية إحباط رهيبة فبيجيله صراع نفسي ما بين اللي هو عايزه واللي هو عايشه آه، ما بين اللي هو يتمناه والواقع اللي هو عايش فيه آه، بيحس ان هو في حاجة صدمته فعملت تصدع في الحياة اللي هو كان راسمها لحياته آه، وما بيبقاش عارف ان هو اخد اللي مختلف عنه ولا كان اخد اللي شبهه آه، في حاجات كتير قوي ما هو في حاجات لازم نكون شبه بعض على الاقل ان الصح بتاعك هو الصح بتاعي والغلط بتاعك هو الغلط بتاعي في حاجات اساسيه وفي حاجات يعني دي نقول عليها الحاجات المحوريه زي الدين الثقافة المستوى التعليمي المستوى الاجتماعي دي حاجات أساسية لكن في حاجات تانية كتير قوي آه، ممكن ما تكونش باينة غير من إن احنا نعيش مع بعض في مكان واحد آه، حاجات زي التفاهم العصبية النرفزة ممكن ما يكونش قبل الجواز أو العيشة في بيت واحد ما تحطناش في المواقف دي اللي تبين أو اتحطينا في مواقف ممكن كانت تبين لنا بس احنا مش عايزين نشوف كنا صغيرين experience zero في الحياة آه، فبالتالي بندخل الحياة دي فبنتصدم سواء من الراجل أو من الست مفيش حد بيبقى غلط على الإطلاق أو صح على الإطلاق آه، أحلام اليقظة إحنا بنعيش فيها عشان نخرج من الواقع اللي إحنا مش عايزين نعيشه بنهرب فيها آه، وللأسف قلنا إن هي ممكن تأثر علينا آه، تأثير جذري آه، ونعيش فيها وفي ناس لدرجة إن بيجيلها هلاوس من آه، من أحلام اليقظة هنطلع فاصل ونرجع نتكلم على احلام اليقظه وازاي احنا مصدقين ان احنا نكون مختلفين او متشابهين في العلاقه الزوجيه آه، بالتحديد
انا هاجي على نفسي وهبعد يمكن انسى هواك عشان ما لقيتش راحتي معاك ولا مرة من نفسي مش لازم استنى خلاص ما باش لقلبي مكان اتاري لكل وقت اداك ودي دنيا مش جنة انا هاجي على نفسي وهبعد يمكن انسى هواك عشان ما لقيتش راحتي معاك ولا مرة من نفسي مش لازم استنى خلاص ما بقاش لقلبي مكان اتاري لكل وقت اذان ودي دنيا مش جنة احلام بيك افتكرت احققها وفي ليلة نمت مصدقها وصحيت لقيتها كلام حسيت أحلام بيك افتكرت أحققها وفي ليلة نمت مصدقها وصحيت لقيتها كلام ويا ريت أنا خدت بالي من الأول كان العذاب مش هيطول ولا بالندم حسيت انا ضاع كتير مني لكن دلوقتي لازم افوق واشيل من قلبي كلمة شوق ايه اللي يمنعني اهي فترة وتعدي ولو هتفوت عليا سنين مسيري الاقي ناس تانيين باقيين على وعدين بيك افتكرت احققها وفي ليلة نمت مصدقها وصحيت لقيتها كلام ويا ريت انا خدت بالي من الاول كان العذاب مش هيطول ولا بالندم حسيت بيك افتكرت احققها وفي ليلة نمت مصدقها وصحيت لقيتها كلام ويا ريت انا خدت بالي من الاول كان العذاب مش هيطول ولا بالندم حسيت
ورجعنا تاني ولسه بنتكلم عن أحلام اليقظة وإن الحياة الزوجية مش بس اختيار شريك حياة ولكن هو اختيار شريك أحلام حد يشاركك في أحلامك أم، إن انتوا تنجحوا سوا تعيشوا كويس سوا بالطريقة اللي انتوا تحلموا بيها انتوا الاتنين طب لو ما تحققش الحلم ده زي ما قلنا و- فاحنا بقينا بنتكلم في السيناريو الأسوأ في الحياة اللي احنا بنتصدم بيه هنتصرف ازاي لو اكتشفنا ان أحلام دنيين مش هتتحقق مع شريك حياتنا احنا قلنا ان هو هيبقى شريك احلام مش بس شريك حياه الحياه مش هتبقى احسن حاجه آه هنعيش حياه ممله ما كناش بنتمنى ان احنا نعيشها هتعيش حياه صعبه جدا آم، طول الوقت مليانه ملل مليانه مشاكل تحس ان انت اللي قدامك ده يعني بقى حياه روتينيه ما فيهاش اي حاجه من الحب او الموده آه هتلاقي قدامك حل من اتنين يا اما هتضحي بشريك حياتك اللي هو المفروض عايش معاك كام سنه وعشان خاطر الولاد وعشان خاطر حاجات كتير قوي وحاجات اجتماعيه وحاجات آه، اسريه فهتلاقي نفسك بتعمل حاجات انت مش عايز تعملها او ما كنتش متخيل ان انت في يوم تعملها او مش بتحبها او ما كنتش عايز تبقى في يوم من الايام تفتكر ان انت عملت الحاجه دي بس هيبقى غصب عنك آه لان انت مش مبسوط في حياتك آه ومش عايز تنفصل لان قرار الانفصال بيكون صعب جدا مش بتروح في بدايه الامر قرار الانفصال ما بيجيش غير بعد محاولات كتير من الطرفين آه ممكن يكون حد بيحاول كتير جدا والطرف اللي قدامه مش مقدر آه سواء ست او سواء راجل او كل واحد بيحكي من وجهة نظره فعلا بس اكيد في طرف دايما غلطان اكتر من الطرف التاني هو مفيش مشكلة طرفها حد واحد اكيد المشكلة طرفها آه شخصين اللي في العلاقة دول ممكن تبدأ تتكلم معاه كل طرف يقنع التاني بس الطرف التاني مش مقتنع هو مش قادر آه، يوصل معاك لحل ده نتيجة كبر بقى ن- نتيجة عنجهية نتيجة عند آه، نتيجة حاجات كتيرة جدا ممكن تكون في نفسية الإنسان هي اللي كونت إن الشخص ده أنت مش قادر تعيش معاه آه، مش معنى كده إن الشخص اللي اللي قدامه ملاك بالعكس مفيش مشكلة بتحصل أو تفاقم لأمر غير لما يكونوا الاتنين طرفين في الغلط أنت عمرك ما هتعيش مرتاح مع حد آه، او سعيد مع حد او مبسوط مع حد وانت مش عارف تتفاهم معاه او مش عارفين توصلوا لحل مرضي دايما في نظريه اسمها نظريه آه، الحوار آه، الحوار ده اكتر حاجه ممكن تنجح اي علاقه حتى لو ما كانش في حب افلاطوني او حب جامد جدا ولكن الحوار نفسه واحترام اللي قدامك هو اللي بيخلي العلاقه تكمل حتى لو انت ما بتحبوش زي ما بيحبك بس انت هو بيحترمك شخص قد ايه بيحترمك بيقدرك آه بيسمع لك آه اكيد هتحترمه حتى على الاقل هتكون محرج من احترامه ليك غير شخصيه تانية ممكن تكون عصبيه صليته اللسان آه، سواء ست او سواء راجل هتحس ان انت كل مره آه انت خلاص ال- الشغف مع الحياه مع الشخصيه دي بيقل كل مره استجابتك بتقل كل مره مش عايز تحاول لحد ما تلاقي نفسك مره خلاص استغنيت آه وفي ناس ما بتقدرش تستغنى قلنا عشان اعتبارات كتير قوي اجتماعيه اعتبارات اسريه اولاد آه، وخلافه يعني آه، فبيلاقي نفسه ان هو بيعمل لنفسه حياه بعيده تماما عن الحياه الزوجيه سواء ست او سواء راجل مش عايزين نتكلم في الصح او الغلط او الحرام والحلال ولكن هو ده اللي بيحصل بيعمل لنفسه حياه بره الحياه دي خالص آه، بيعيش بكل حاجه كان يتمناها وكل حاجه كان يتمناها في ال- في الشريك حياته او شريك احلامه لدرجه ان هو ممكن يبقى عنده صاحب صاحبه آه، بيبقى عايز يشوف فيها كل اللي هو ما شافوش كل الاحلام آه، عايزها تتكلم بالطريقه اللي كان يحلم بيها تلبس بالطريقه اللي كان تحلم اللي هو كان يحلم بيها او كان يحلم يشوف شريكه حياته آه، كل المميزات او كل الحاجات الحلوه هو بيتمنى يشوفها في شخصيه هي مش بتاعته وعلاقه آه، بره حياته الزوجيه ولكن هو حاسس ان ده حلمه وحاسس ان ده اللي بيبسطه وحاسس ان ده اللي كان بيتمناه في يوم من الايام آه، التشابه ممكن طبعا اكيد في حاجات كتير قوي طبعا بيكون ميزه كبيره جدا آه، لان احنا لو احنا متشابهين في حاجات كتير قوي بنحب السهر فهنسهر مع بعض بنحب الخروج فهنخرج مع بعض آه، الصح بتاعنا واحد فهنلاقي نفسنا متفقين في حاجات كتير الغلط بتاعنا واحد فهنلاقي نفسنا متفقين في حاجات في حاجات اكتر ولكن الاختلافات بتكون احيانا في حاجات جوهريه فالاختلافات دي لو ما عالجناهاش او اللي قدامنا آه، ما قبلش ان احنا نعالجها احنا الاتنين مع بعض فالحياه هتسوق اكتر والاختلافات هتكبر اكتر ما بينا وغالبا مش هنوصل لحاجه عشان مش هنشارك بعض اي اهتمامات فبالتالي هنبقى طول الوقت مختلفين آه، طول الوقت مش على خط واحد طول الوقت بنعاند بعض آه، هنلاقي نفسنا بنعيش حياتين منفصلتين آه، عن بعض مع شريك حياة في البيت وشريك أحلام بره البيت ومش هنبطل نحلم ولا هنبطل نحلم أحلام اليقظة اللي احنا بنهرب بيها من الواقع ولو بطلنا نحلم نموت بس يا رب تكون أحلامنا على قد ما بنتمنى وعلى قد ما احنا عايزينها ونستناكم في حلقة جديدة الأسبوع الجاي باي باي